احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة النور بتتكلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بيكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب مع كل يوم بنخش مدرسة الحب ونخش فصل من الفصول نقعد جنب شخصية بتشوف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى علشان تتخرج من المدرسة بعد ما شافت صور ظهور صفات ربنا في حياتها عشان تتخلق بهذه الصفة وهي بتعامل الناس ايه اجمل حاجه ممكن تشوفها في حياتك انك تتعامل مع انسان بيتخلق باخلاق الله تشوف فيه التسامح اللي اتعلمه من ربنا وتشوف فيه العدل اللي اتعلمه من ربنا وتشوف فيه الحلم والصبر اللي اتعلمه من ربنا وتشوف فيه اللطف والرحمه والرأفه اللي اتعلمها من ربنا اجمل شيء في الدنيا انك تتعامل مع واحد سلوكياته ربانيه عبد رباني يتخلق باخلاق الله وده الهدف من مدرسة الحب إن إحنا نعرف صفات ربنا ونعرف نفهم صفات ربنا عز وجل وهو بيتعامل معانا ثم نكتسب هذه الصفات ونتعامل بها مع البشر إني جاعل في الأرض خليفة يتخلق بأخلاق الله كن عبدا ربانيا امبارح العبد الرباني المتوكل سيدنا خالد بن الوليد دخلت أنا بعد الحلقة على مصطفى حسني دوت كوم على اختبار أنت مين فيهم جبت 78% من آه، في الاختبار من شخصية سيدنا خالد يعني آه، كل يوم ادينا هو ماشيين مع بعض واحنا متفقين ان كل يوم هنتسابق مع بعض نشوف مين اللي هيحاول يقرب اكتر بشخصيته بفكر حضراتكم بحاجه اوعى تكون بتجاوب الاجابه المثاليه انا في الاول كنت بعمل كده بقول ايه احسن اجابه بس ده غلط انت تجاوب الاجابه اللي انت هتعملها عشان تعرف تقيم شخصيتك كويس ويلا النهارده مع بعض على طول الاول عايز اشكر اه فكرتوني عايز اشكر كل الشباب والبنات اللي بعتوا لنا امبارح تجارب الانسحاب الانسحاب من الغلطات والمعاصي اللي غلطوا فيها في حياتهم اللي ممكن تكون استحوذت على جزء كبير من قلوبهم وتعلقوا بيها لكن خدوا قرار الانسحاب امبارح بعد ما اتعلموا من سيدنا خالد ازاي فعلا يبقى متوكل على ربنا وياخد بالاسباب هم كمان خدوا بالاسباب وهينسحبوا من اخطاء كتيره بيعملوها والصراحه اتبعت لنا قصص جميله جدا اشكر حضراتكم ويلا خطوه ورا خطوه في رمضان ننسحب من عيشه ربنا ما بيحبهاش ونحط رجلينا على طريق العباد الربانيين يلا النهارده مع بعض انا عايز اخش النهارده في الموضوع لان النهارده يا جماعه انت عارف واحنا بنرتب الحلقات في صفات كده معينه اتمنى بعد ما فكره البرنامج تكون اتشربت في قلوب حضراتكم في حلقات جايه يا جماعه دخول الفصل مش اختياري فصل النهارده فصل مدرسة الحب هي صفة ما ينفعش تكون موجودة في أي مخلوق ما ينفعش ما تكونش موجودة في التراب والحجر والشجر والحيوانات والطيور هي صفة ربنا خلقها في الكون في كل ذرة في الكون فما ينفعش ما تكونش موجودة في أعظم مخلوق عند ربنا هو البني آدم ثم أعظم أمة في البني آدمين وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم صفة النهاردة وفصل النهاردة هو فصل مش اختياري هو فصل أنا هقوله لحضراتكم عشان اللي دخل الفصل ده قبل كده يثبت قدمه في هذه الصفة واللي ما دخلوش ما ينامش النهاردة إلا وهو تايب لربنا عز وجل عن التقصير إنه ما دخلش هذا الفصل وتعلم هذه الصفة ويوعد ربنا إنه هيكون عبد رباني نافع النهارده هنخش مع بعض مدرسة الحب وهنتكلم على صفة هي هي صفة النفع العبد الرباني النافع لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون في حاجات معينة ثوابت ما تلاقيهاش مش موجودة لازم تكون موجودة في كل المخلوقات ربنا عز وجل خلق النفع في كل ذرة في الكون خلق السماء بتنفع خلق البحر بينفع خلق التراب الطينة خلقها بتنفع خلق الحشرات بتنفع خلق الطيور اللي فوق راسك بتطير دي وتشوفها في كون ربنا خلقها بتنفع خلق كل حاجة في الدنيا بتنفع ثم بعد ما خلق الكون خلق الملائكة بتنفع خلق الجنة نافعة ثم بعد ما خلق الكون ده كله نافع سخره تحت أقدام البني أدمين البشر عشان ينفع هذا الإنسان ثم البني أدمين دول نفسهم اللي ربنا سخر لهم هذا الكون اللي كل ذرة فيه نافعة علاقتهم مع بعض بتستقر على قدر المنافع اللي عايشينها مع بعض عشان كده علماء النفس قالوا ان العلاقات بتستمر على اساس الاحترام والمنفعه المتبادله فلو في اي انسان في الدنيا مش نافع بتقف عنده عجله الحياه والمعنى ده مهم جدا عايز ابدا بيه قبل ما نتكلم واحنا ماشيين مع بعض على شخصية النهاردة آه، العبد الرباني النافع ونتكلم على الصفة اللي اتعلمها من ربنا سبحانه وتعالى لازم تبقى عارف كويس قوي إن أي إنسان عايش في الدنيا ما بينفعش اللي حواليه هو عقبة في طريق سير الحياة باستقرار هو عقبة في طريق كل الناس اللي حواليه هو عقبة في طريق حب اللي رب الحب اللي ربنا عز وجل خلقه في القلوب لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس بتحب بعض قال لك الإنسان عبد الإحسان فلو أنت إنسان مش محسن مش نافع للي حواليك خد بالك من المسألة دي وتصور معايا كده أب مش نافع لأهله تصور معايا أم مش نافعة لأسرتها تصور معايا صاحب مش نافع لحبايبه وأصحابه تصور معايا إنك أنت بتشتغل في شركة فيها زميل إنسان مش نافع وخد بالك من المعنى المهم اللي جاي ده ان البشريه اللي في الانسان جواها كده من جوه كده صفة الأنانية أنا أنا عايز يبقى الحاجات بتاعتي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا والصفة البشرية دي اللي بتحب لما يجيلك الخير تمنعه عن الناس وعايزه لنفسك ربنا سبحانه وتعالى الرب الذي يربي بخطوات طول ما انت ماشي في حياتك ربنا بيربيك انك تشيل الصفة البشرية دي وتحط صفة ربانية جوه قلبك الصفة الربانية اللي النهاردة هيشوفها أو هتشوفها النهاردة الشخصية النافعة لأن إن احنا النهاردة ما تستغربش ما تستغربش النهاردة إن شخصية النهاردة هي امرأة وسبحان الله لما يتضرب في مدرسة الحب إن الشخصية العبد الرباني النافع هي بنت وأنا عايز أقول لكم حاجة يعني مشاهدة في المجتمع المشاهد في المجتمع يا جماعة إن البنات المرأة مخلوق مؤثر مخلوق مغير هذا المخلوق عنده مقومات العمل عنده مقومات الإنتاج والتغيير عنده مقومات كل حاجة حلوة وعنده مقومات الإغواء وعنده مقومات إسقاط الحضارات ولو قريت في التاريخ هتلاقي حضارات كتيرة قامت على إيد نساء وسقطت على إيد نساء وانا من الشغل اللي الواحد بيشتغله شفت ان بنات كتيره جدا جدا بل اغلب البنات اللي تتعامل معاهم في وسط العمل فعلا ملتزمين في العمل فعلا عندهم جديه فعلا عندهم انضباط زي واكتر من رجاله كتير جدا جدا عشان كده سبحان الله واحنا عندنا يا جماعه في الفاصل اللي جاي هنروح لمكان حصل فيه نفع لهذه الشخصيه وشخصيه النهارده هي شخصيه السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق اللي بعد شويه لما نروح للفاصل اللي جاي هنروح للمكان اللي شهد موقف هذا الموقف شهد م- اعظم لحظات النفع في التاريخ لامه النبي عن طريق ايد بنت سنها لا يتجاوز الستة 27 سنة أسماء بنت أبي بكر اللي ربنا بيضرب بيها المثل في العبد النافع اللي دخلت فصل مدرسة الحب وشافت صفة الله النافع سبحانه وتعالى والنهاردة صفة ربنا هي هي بالظبط هي الصفة اللي بيكتسبها العبد الله النافع اللي ما بيعملش حاجة في الدنيا في أفعاله إلا لا- نافعة وطول ما احنا ماشيين في الحلقة هنتكلم عن نفع ربنا لينا سبحانه وتعالى دخلت أسماء بنت أبي بكر فصل النافع بس شافت حاجة مهمة جدا ولازم تترسخ في أذهان حضراتكم شافت ربنا عز وجل بيحطها في مواقف صلوا على النبي يا جماعة واحفروا المعنى اللي جاي ده في قلوبكم شافت ربنا بيحطها في مواقف بيخلي اللي حواليها يحتاجوا إليها فلما شافت اللي حواليها محتاجين ليها عرفت ان ربنا بيربي جواها صفة النفع خد بالك ربنا مش محتاج حد يساعده ولو ربنا حب انه يساعد حد ممكن يساعد حد بكل فيكون لكن اشمعنى انت ربنا يحطك في المواقف دي ويحوج اللي حواليك ليك عارف ليه لان ربنا عز وجل الرب الذي يربي بيربيك انك تشيل الانانيه والتخاذل والكسل على المساعده عن طريق مواقف مش بس مواعظ ساعات ربنا يغيرنا يبعت لك واحد ينصحك وده شيء جميل جدا لكن الاقوى في التغيير انك تتحط في موقف الموقف ده سلسله النفع ماشيه في الكون فلان نفع فلان وحصل موقف فلان ساعد فلان ثم يجي عندك النفع ويقف ها هتساعد ولا هتوقف سنه ربنا في الكون ان كل المخلوقات بتنفع وبتساعد بعض وتوصل للسيده اسماء يوصل لها موقف كل اللي حواليها بيساعد وجه الدور بتاعها يلا يلا يا اسماء ورينا هتعملي ايه يلا يا اسماء مشي سنه ربنا في سيران الحياه الكل بينفع واللي ما بينفعش عايش زايد على الحياه عايش بيضر اللي حواليه لانه انسان مش نافع شافت اسماء بنت ابي بكر بقلبها وبعقلها وبعينيها ان اي موقف ربنا عز وجل بيحطها فيه وبيحوج اللي حواليها ليها يبقى بيربي فيها الصفه دي وخد بالك انت عارف الصفات ما بتترباش بسهوله جوه قلوبنا عامله زي البذره انت لو عايز تطلع نبته وتعيش لازم تحفر الارض وترمي البذره على عمق جوه في الارض وتداري عليها كده عشان تطلع شجره تعيش سنين اما لو رميت البذره من بره كده على سطح الارض تيجي شويه هواء تطير البذره دي وكذلك الصفات الراسخه الصفات الراسخة اللي جوه قلوبنا اللي ربنا بيربينا عليها عشان نكون خلفاء وعايشين في وسط الناس بننفع زي ما ربنا بينفع سبحانه وتعالى عارف ايه اللي بيحصل بيحطك في المواقف ومواقف فيها شدة واوعى تتصور في يوم من الايام عشان بس تشوف النافع بقلبك اللي ممكن يحطك في موقف عشان تنفع لح- اللي حواليك ويكون الموقف ده اكبر منك لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يمكن ربنا يحطك في موقف يكون انت عاجز انك انت تنفع ممكن بعض المواقف تحصل حاجه زي كده عشان تتمنى تقول يا رب بس لو اقدر اساعد لكن اغلب المواقف ثلاث ارباع المواقف 90% من المواقف اللي بتحط فيها هي مواقف انت عندك قدره تساعد انك تسمع تسمع واحد بيفضفض لك تساعد بفلوس في جيبك ربنا مقدرك عليها تساعد بمعرفة يساعد فلان ده لكن لازم ربنا لما يحطك في الموقف ما يحملكش فوق طاقتك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وفعلا ربنا ما بيحملناش فوق طاقتنا بس خد بالك ربنا عز وجل هيطبطب على الناس ازاي ربنا هيساعد الناس ازاي ربنا هيحن على الناس ازاي ربنا بيعامل الناس بصفاته عن طريق مخلوقات ايديهم موصولة بعطاء ربنا عز وجل عيونهم موصولة بعطف ربنا سبحانه وتعالى صدورهم موصولة بسعة ربنا سبحانه وتعالى وحنيته ورحمته صدورهم واسعة وحنينة الناس دول هم خلفاء ربنا اللي بيعينوا الخلق عن طريق ان عطاء ربنا واعانه ربنا ونفع ربنا بيوصل في ايديهم وده اللي هنشوفه طول ما احنا ماشيين ايه اللي حصل اللي حصل ان اسماء بنت ابي بكر اتخلقت في وسط اسره نافعه وهي شافت ان ربنا بينفعها بالطريقه دي ابويا هو اكتر واحد نفع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول النبي ما نفعني مال مثلما نفعني مال ابو بكر الصديق وتتحط في موقف السيده اسماء ان ابوها والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف الهجره اللي حضراتكم عارفينه يطلعوا في غار ثور فوق خالص وكل واحد في الاسره هيساعد اخوها عبد الله بن ابي بكر هو اللي هيجيب الاخبار بتاعه مكه ويطلع فوق غار ثور غايه في المشقه ساعتين صعود هيطلع يقول لابوه ابو بكر الصديق والنبي على الاخبار عامر بن فهيره اللي هو الخادم بتاع ابو بكر هو اللي هياخد الغنم ويمشي ورا اثار عبد الله بن ابي بكر عشان يمسح اثار الناس اللي طالعه فوق يبقى الاكل مين اللي هيجيب الاكل وصلت سلسله النفع عند اسماء هتقفي كعقده في طريق النفع وتوقفي سنة ربنا في الكل يا أسماء ولا النفع هيسير عن طريق على إيديكي عشان الدنيا تمشي باستقرار وعلاقاتنا تبقى كلها مستقرة ونفضل بنحب بعض وبنساعد بعض ده اللي هنشوفه بعد الفاصل صلى على النبي نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله الحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب مخلصة بالنور بتتكلم شين بنتعلم بين لحظة والتانية نفرح ونتألم
أخوك يا أسماء عبد الله بن أبي بكر هو اللي هيجيب الأخبار ويطلع فوق الجبل عشان يوديها لأبوه أبو بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مكة وعامر بن فهيرة هو اللي هيمشي بالغنم عشان يمسح الآثار آثار الأقدام طب وأنت يا أسماء ناقص الأكل وهنا اللحظة دي بيطلع فيها الأعذار إن الواحد يقول بس أنا مش قادر أسماء حامل في الشهر الثامن وعندها حوالي 27 سنة أنت مدرك يعني إيه هي عندها 100 عذر أنا تعبانة أنا بنت أصلا أمشي في الصحراء لوحدي وأطلع فوق أنا يا جماعة لما طلعت تعبت جدا أنا قلت لكم ده أكتر يوم في حياتي تعبت يوم ما طلعت غار ثور أطلع فوق وأنا حامل إزاي أنت عارف هي ما قالتش ولا كلمه من الاعذار دي لان هي اصلا مش قابله انها تقول الاعذار تقول لي ليه اقول لك لانها شايفه شايفه ان النافع بينفعها بالموقف ده مكان البراق البراق اللي شال النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج كان يشيل النبي في طرفة عينه هو وابو بكر الصديق ويطلعهم بسرعه على طول على آه، ال- ال- غار ثور ويطلعهم في لحظه ده شال النبي في لحظه في طرفة عين طلع بيه السماء ما يعرفش يطلعه ولا يسفره لغايه المدينه هي عارفه ان الموقف اللي ربنا حطها فيه ده عشان يطلع من جواها عشان يبرز جواها عشان يربي جواها صفة النفع ويشيل الصفة البشرية ان الواحد بيحب يستريح ويحط الصفة الربانية صفة النفع فكانت فاهمة ان النافع بينفعها بالموقف ده فما كانش فيه اعذار اسماء شافت النافع في الموقف ده بيربيها على النفع وتعالوا مع بعض تعالوا نروح للطريق اللي كانت بتطلع منه اسماء الطريق القاسي جدا قسوة الصخور والصحراء الطريق الحر جدا الطريق اللي لما تشوفه ما تحبش تقعد لوحدك فيه تصور بقى لو بنت في منتصف العشرينات من عمرها الواحد راح هناك عشان يحس بإحساس أسماء وعشان أنقل من قلبي لقلوب حضراتكم إحساس السيدة أسماء يلا نروح لمطلع غار ثور اللي قعدنا ساعتين ساعتين ونص طالعينه في وسط الصحراء الصخرية الغير عادية ونقف في المكان اللي وقفت, وقفت فيه أسماء اتفضلوا صلوا على النبي عليه السلام حبينا نيجي المكان اللي كانت بتمر منه البنت النافعة أسماء بنت أبي بكر اللي نفعت أبوها ونفعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كانوا قاعدين فوق في أعلى الجبل في غار ثور السيدة النافعة أسماء بنت أبي بكر لما شقت النطاق بتاعها وخلت جزء منه فيه الطعام وكانت بتجيبه لأبوها وللنبي صلى الله عليه وسلم في الأيام اللي قعدوا فيها في بداية رحلة الهجرة السيدة أسماء شافت إن ربنا نفعها شافت ربنا النافع فأول حاجة إنه بيحطها في أسرة كانت كلها نافعة عشان تتعلم النفع منهم وعلى رأس الأسرة دي النافع أبو بكر الصديق اللي نفع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الأمة كلها والحاجة التانية اللي شافتها السيدة أسماء عشان تشوف ربنا النافع وافتح قلبك للكلام ده إنه حطها في موقف وأحوج الناس ليها وخد بالك هنا في معنى مهم جدا بفكر نفسي فيه بيه وبفكر حضراتكم ان في فرق كبير ما بين الانسان النافع اللي بينفع الناس من باب الجدعنه وتحمل المسؤوليه والرجوله ده شيء عالي جدا وربنا بيدي عليه ثواب كبير لكن في مقام اعلى بكتير وهو مقام العبد الرباني النافع ولو انت خدت بالك واخد بالك من الارتفاع الكبير ده فوق الجبل في صخره كبيره عندها غار ثور هو ده المكان اللي طلوعه ممكن ياخد ساعتين بس مجرد الطلوع في وسط الصحراء في وسط الشمس في وسط الجبال ينفع بنت عندها 25 سنة تطلع المسافة دي كلها عشان تساعد وتنفع أبوها وتنفع غيرها من الناس
Thank you.
بس خد بالك وانا دايما بفكر نفسي وافكر حضراتكم بان في فرق كبير ما بين العبد الرباني النافع وما بين اي حد بينفع اللي حواليه لمجرد الرجوله او الجدعنه او تحمل المسؤوليه وده شيء رائع جدا وشيء راقي جدا وربنا عز وجل بيكافئ ويدي ثواب لاي حد بيساعد او بيقف جنب الناس وينفعهم لكن في مقام تاني اعلى كلنا عايزين نرتقي ليه ان احنا نكون نافعين ولكن عباد ربانيين احنا هننفع اللي حوالينا لان احنا خلفاء الله موجودين وسط الناس عشان نتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى بننفع الناس لان ربنا النافع اللي بينفع العبيد وكل واحد على قدره الرب على قدره والعبد على قدره فرق كبير في المقام ما بين العبد الرباني النافع واي واحد بينفع الناس وفي كل خير لكن احنا في مدرسه الحب عايزين نرتقي لاعلى مقامات العبيد الا وهو العبد الرباني اللي بيعمل الصفه وهو بيقول يا رب انا بساعد وبنفع علشان انت نافع لما ربنا عز وجل يحطك في موقف زي ده انفع انفع وصدقني اكتر واحد هينتفع هو انت لانك هتبقى عبد رباني تسير وسط الناس بخلق الله عبد رباني خليفه لله عز وجل وسط الخلق واحد او واحده يقولوا لي بس انت فكرتني بموقف مش عايز افتكره يوم ما ساعدت حد وحتى ما سمعتش مع اني نفعت والله كنت جنبه ما سمعتش منه كلمه شكرا حتى اقول له تصدق زي ما بيحصل مع ربنا ياما نفع ناس وحتى ما قالولوش شكرا واحد تاني يقول لي ده انا مره نفعت واحد وكنت جنبه وقابل الاحسان بتاعي والنفع بالاساءه اقول له بالظبط ده انت واضح ان انت بقيت عبد رباني انت كمان ده بالظبط زي ما بيحصل مع ربنا عز وجل ياما نفع ناس كتير وقابله إحسانه ونفعه بالإساءة ومع ذلك الرب لا يقطع نفعه عن العباد المسيئين الرب لا يقطع نفعه عن العباد اللي ما بيقولوش حتى شكرا يا رب سبحانه وتعالى فكن عبدا ربانيا حتى لو تعبت شوية لو في موقف الناس محتاجة نفعك وتعبت وما سمعتش كلمة شكرا بل زي ما بيقول لك في الأمثال الغلط اتقي شر من أحسنت إليه ولا خير تعمل شر تلقى معلش ياما ربنا عز وجل عمل خير مع ناس وشاف منهم شر كتير ولم يقطع خيره ونفعه سبحانه وتعالى ويلا ننتقل من حياة أسماء اللي ساعدت أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف في غاية المشقة وكان عندها عذر الحمل ومحدش يقدر يتكلم معاها لكنها كانت عارفة أن ربنا بيحطها عشان يزرع عشان يغرس جواها هذه الصفة الجميلة صفة النفع يلا نروح البيت بيت أسماء البنت اللي أبوها رباها على المساعدة وانها تكون في المكان اللي هي فيه مباركه فاكرين لما ربنا وصف الانبياء وصف سيدنا عيسى وجعلني مباركا اينما كنت ايوه المؤمن كده في المكان اللي يبقى بيبقى فيه ما بيبقاش فيه مشاكل المؤمن كالغيث اينما حل نفع بقاش في مكان ويبقى فيه اختلافات ما دام في واحد مؤمن نافع بقاش في مكان وحد محتاج حاجه لانه هو حابب ان هو ينفع الناس هي كانت كده في بيتها انتقلت من بيت ابو بكر الصديق لبيتها اتجوزت الزبير ابن العوام ابن عمة النبي واحد من الرجال عشرة المبشرين بالجنة شجاعة ايه قوة ايه جمال ايه لكنه كان فقير كانش معاه فلوس كتير زي حال بنات كتير قوي اتجوزوا شباب مستقبلهم شكله حلو لكن في البداية معهمش فلوس كتير وتعالوا نسمعها بتحكي ازاي كانت الأوضاع ونشوف هي ازاي كانت نافعة بتقول وانا هحكي لكم الحديث كده كأنه قصة بتقول لما اتجوزت الزبير ما كانش عندنا فلوس كتير كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مديله أرض على بعد من بيتنا حوالي 4 كيلو على بعد ثلثي فرسخ يعني 3 كيلو بالظبط على بعد 3 كيلو الأرض من بيتنا وكان عنده حصان وكان هو بيزرع الأرض دي وانا كنت بعمل ايه عشان اساعد جوزي في شغله كنت بعلف باكل الحصان ده انا ما كنتش بعرف اخبز قوي فكنت بعمل ايه بجيب النوى وادقه تجيب البلح اللي بياكلوه فطار غدا عشاء وتقعد تدق ده شيء في غايه المشقه انها تجيب النواه بتاعت البلح وتقعد تدق تدق تقعد تدق فيه وانت عارف الفرس بقه كبير ممكن ياكل 3 4 كيلو في قطمه واحده ومع ذلك كانت تجيب الشوال الكبير وتقعد تطحن فيه مشقه جامده جدا وتقوم شايلاه على كتافها 3 كيلو لغايه جوزها في اخر المدينه على بعد 3 كيلو عشان تاكل الفرس بتاعه اللي بيساعده في زراعته للارض دي بتقول وبعدين ابويا اللي هو ابو بكر الصديق جاب لي خادم عشان يساعدني في دق النوى فكانما اعتقني انا كنت حاسس ان انا عبده من كتر ما انا المشقه اللي كانت عندي اكنه اعتقني وتعالوا نقف مع بعض هنا علمتني احد الاساتذه اللي اتعلمت على ايديهم قالت لي احنا عايزين ما نعديش الصعاب عايزين نعيش الصعاب ما تقولش ده عدى الموقف عدى قول انا عشته ازاي الصعاب اللي بتعدي في حياتنا عايزين نعيشها يا جماعه مش نبص ونقول خلاص عدت اه الحمد لله ان الصعاب بتعدي بس عيشها وشوف ربنا بيزرع جواك ايه في هذه الصعاب اعرف بنت كانت من اغنياء القوم وكانت ممكن تنزل تشتري لبس بالافات البنت دي اتجوزت شاب ما كانش غني في بداية عمره مرتب الشباب العادي اللي ممكن يبقى ألف جنيه ولا أيا كان أزيد أقل كانت البنت دي بتعمل ايه؟ إنها كانت بتحب الشاب ده وعايزه تساعده ومش عايزاه يمد ايديه ولا لاهله ولا لاهلها كانت اول ما يجي مرتبه اللي كان ازيد من ألف جنيه بشويه كانت تقوم جايبه الفلوس دي وحطها في قصره في اول الشهر ألف جنيه كانت ممكن تصرفها في يومين ثلاثه عند اهلها لكن عند جوزها هي نافعه تحط الفلوس في الاظرف وبعدين مش هناكل بره كتير ممكن ناكل مره واحده في الاسبوع واكل ما يبقاش غالي والسوبر ماركت هنشتري بالجمله ومش هنشتري الحاجات برضو الغاليه قوي الانواع الغاليه عشان نكفي عشان ما يمدش ايديه اخر الشهر فضلت تحوش الاظرف جنب بعض كده لغايه ما يوم ما جت تخلف الحمد لله كانوا محوشين محوشين الكام الف بتاعه الولاده وما اضطرش انه يمد ايديه بسبب ان البنت دي كانت نافعه بسبب ان البنت دي ما بصتش وقالت طب انا اعمل ايه يعني انا اتعودت على style معين في العيشه ايوه صح بس انت اخترت انك تتجوزي راجل زي ما اسماء بنت آه، آه، ابي بكر الصديق ممكن تكون ابوها اصلا كان غني ممكن تكون كانت اريح من كده عيشتها لكنها كانت بتاكل الحصان بتاع جوزها جوزي الراجل اخدمه بعناية انفعه بعناية ولا اتبطر ابدا على العيشه والكام سنه دول هيعدوا واحنا نعيش هذه الصعاب ويتكون جوانا اكتر الصفات اللي ربنا حابب انها تتكون جوانا اعرف واحده والحكايه دي من بق الراجل راجل ما كانش غني قوي كان بيدي مرتبه لمراته كل شهر كان بيدي مرتبه وهي تصرف على البيت لانه ظهر مشغول في شغله مش قادر ينظم العمليه دي بعد 30 سنه من الجواز خدته من ايده وقالت له تعالوا تعالى مشوا مع بعض يمين شمال شارع ورا شارع لغايه ما راحوا على مبنى بيت ثلاث اربع ادوار قالت له بص قال لها ايه ده قالت له ده بيت قال لها انا شايف انه بيت قال لها البيت قالت له البيت ده بتاعك ملكك انا بقالي 30 سنه بحوش عشان نسكن فيه انا وانت وعيالنا البيت ده باسمك انت انا كنت بحط القرش على القرش والجنيه على الجنيه لغايه ما في ال 30 سنه قدرت اشتري لنا البيت ده نافعه تحب جوزها صلوا على النبي اشوفكم بعد فصل ان شاء الله
بنتعلق بين لحظة والتانية نفرح ونتألم
جوزي راجل لكنه فقير هعمل ايه فلازم اساعد لازم انفع لازم ما ابقاش على طول بشتكي علشان ايدي في ايديه وربنا هيفتح علينا اكيد احنا بنعيش الصعاب مش بنعدي الصعاب احنا بنتعلم من الصعاب احنا بنبص ازاي ربنا بيزرع جوانا الصفات الربانيه في المواقف عشان تبقى جوه قلوبنا وفعلا تبقى زي الشجره ليها ثمار في سلوكياتنا أسماء تمشي 3 كيلو علشان تودي علف ال- ال- الحصان اللي عمالة تدق في النوى لجوزها الفقير لكنه راجل وجدع وبمئة ألف راجل الزبير بن العوام زي الست اللي اشترت البيت وزي البنت اللي كانت بتحط الفلوس وزي بنت برضو حد من الناس حكى لي عليها كانت مخطوبة لولد ولد برضه راجل وشاب وشهم وجدع لكن هم أثناء الخطوبة بيدوروا على الشقة كان خلاص اشترى لها الشبكة دوروا على الشقة علشان يشتروا شقة مناسبة ليهم ولد بيجتهد بس الظاهر مفيش شقة على قد الفلوس اللي معاه راحت باعت شبكتها ايه ده؟ ايه الناس اللي نازله من الجنه دي؟ راحت باعت شبكتها عشان خطيبها الولد اللي بتحبه وعايزه تتجوزه الولد اللي هيملى عليها حياتها لان اصلا ما احلى النفع من ربنا ان البنت تلاقي راجل يسترها ويحبها ويحن عليها باعت شبكتها عشان خطيبها يقدر يشتري الشقه واعكس الكلام ده واسمع قصه بنت كان جوزها بيقبض الافات وقت ما كانت شركته مفتوحه كان عندهم الظاهر شركه خاصه وفي يوم من الايام زي ما بيحصل مع ناس كتير يحصل له ازمه ماليه وده طبيعه الناس اللي عندها شركات خاصه ممكن يوم فوق ويوم تحت ويقل دخله جدا جدا جدا ومع قله دخله وهم مخلفين تطلب الطلاق مش مستحمله بس احنا عشنا مع بعض على الحلوه انت ليه انت ليه في المره بتعملي كده احنا عشنا مع بعض ايام انت ما كانش في حاجه ناقصاكي وانا نفعتك بالفلوس اللي كنت بتعب فيها وما فيش فرق ما بين فلوسي وفلوسك ليه عملتي فرق وقت ما انا اتزنقت اسماء ما عملتش كده شافت ان ربنا نفعها بجوزها الراجل الحنين حتى لو كان فقير معلش بس انا انفعه لان المؤمن كالغيث اينما حل نفع والتانية بتطلب الطلاق لأنها مش مستحملة تعيش في مستوى غير كده واسمحوا لي يا جماعة أنا بتكلم مع حضراتكم على سجيتي كده وأنا بكتب الكلام ده بالظبط كان جنبي موبايلي شيخ من المشايخ اللي اتعلمنا على ايديهم آه، آه، بره مصر آه، ش- آه، واحد من حبايبنا وعلمائنا الكبار وانا في اللحظه دي قام باعت لي رساله وانا آه، آه، بكتب الكلام ده قمت فاتح موبايلي قريت الرساله قمت كاتبها زي ما هي بالظبط وكاتبها وانا هقولها لكم في وسط الكلام اللي هي في اللحظه اتبعتت فيها وشوف لما ربنا يبعت لك رساله يقول لك كمل كمل وانت بتعرف الناس عليا شوف لما ربنا وانا بنقل لكم الكلام ده اكنكم انا وانا انتم وانا بكتب الكلام ده فجاه الرساله رن الموبايل فتحت بيقول لي ايه بقى الشيخ بيقول لي اسعد الن- اسعد الله مساءكم بكل خير ان افضل شيء في هذه الحياه هي ان تحيا من اجل الاخرين والله العظيم في اللحظه دي اتبعتت هي ان تحيا من اجل الاخرين وان تصل من قطعك تبقى عبد رباني تنفع حتى لو التاني مش بينفعك وان تصل من قطعك كما ان العطاء صفة من صفة الله سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا من أحبه أدعو الله أن تكون ممن أحبهم الله ومنحهم تلك الصفات والله ده اللي حصل بالظبط يا جماعة وأنا بكتب اتبعتت الرسالة دي كأن ربنا بيقول لي كمل كمل قول للناس يبقوا نافعين بصفة ربانية انفع اللي حواليك خليك عبد رباني نافع وانت عارف المشكلة فين اللي بتمر بينا المشكله بتمر بينا ان احنا ساعات شباب وبنات ما تربوش على النفع في بيوت اهاليهم عندهم ال ال ال الستات اللي بيساعدوا في البيت ال ال بيساعدوا اهاليهم يشيلوا الكوبايات ويشيلوا اللبس من مكانه ويد- يعني يروقوا الدواليب بتاعتهم ويشيلوا الطبق م- فتلاقي البنت رايحه شباب كتير من من بعض المعارف بيشتكوا انه يصحى الصبح عايز يروح شغله عايز لاقي قميص مش لاقي ليه مراته نايمه مش متعوده تصحى بدري في بيت اهلها ما كانتش تصحى بدري طب خلاص م- شابه لسه في الجامعه ولا في الاجازه لكن اتجوزتي لازم تصحي بدري مع جوزك تحضري له فطار ويشرب كوبايه شاي عشان هو دوره في البيت أ- بره البيت اكبر بيشقى ويتعب انت دورك بره البيت جوه البيت دورك اكبر بالذات لو ما كنتيش بتشتغلي تفضل نايمه لغايه الظهر وهو الراجل يصحى يجري على الزراير بتاعه مش عارف بتاع المقطع ويجري على البنطلون اللي مش مكوي ويروح شغله متاخر ويتعاتب على حاجه زي كده عشان ما تربناش على النفع من صغرنا في البيوت اتربى على النفع وخدي وانت كمان خد قرار النفع الشاب اللي لسه متجوز جديد ومش قادر يستقر في شركه لانه مكسل ينزل يشتغل لانه ما ترباش على النفع ان يخش في المكان يبقى number 1 رقم واحد لانه لازم ينفع لان الله النافع سبحانه وتعالى وتعدي الايام بالسيده اسماء وكانت مشهورة السيدة أسماء بأنها تمشي في الشارع يسمعوها بتقول آية وكأنها شايفة الله النافع في كل لحظة وتصلي يسمعوها برضو بتقول الآية دي إيه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم البر يعني النافع هي بتقول ربنا من علينا وهيدخلنا الجنة برحمته وهيبعدنا عن السموم السموم هو دخان النار الأسود المولع فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر اللي بينفعنا يا ما نفعتني يا رب بأنك تحطني في مواقف اوعى ربنا يحطك في موقف ويحوج الناس ليك وتتخاذل وتتخلى عن نصرتهم لو نص لو ما ساعدتش وما نفعتش انت كده ما بتنصرش ربنا اللي حطك في الموقف عشان تكون خالفته عشان نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك تصور لما نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك عن طريق انك بتسمع واحد بيشكي لك عن طريق انك بتبص نظرة عين حنينة لواحد غلبان محتاج حد يحن عليه كل ده نفع عن طريق جنيه ولا درهم ولا دولار ايا كان بلدك بتطلعه وانت عارف انك تقدر تطلعه لواحد صدقني والله هيفرق معاه الجنيه ده ويتغدى ولا يتعشى بيه عن طريق قميص يكسي بني ادم تنفع بيه كن عبدا ربانيا نافعا كانت مشهوره بايه تاني كانت مشهوره ان اي حد يعيا من بنات المدينه يجيبوا له اسماء علشان تطبطب عليه على البنت دي وعلشان تقرا عليها الرقيه وعلشان تحط لها الكمادات تحط لها ميه ساقعه لو كان عندها حمى كانت مشهوره بكده شوف يا اخي جمال سمعه الانسان النافع ناس تلجا له تقول يا رب وتلجا لك انت في الارض تدعي تقول يا رب انجدنا وتجري عليك انت عشان تنفعهم وتنجدهم عبدا ربانيا نافعا مره حد بيحكي لي ان كان في ثلاث بنات اصحاب مع بعض البنتين بنتين اختين وبنت كمان ثالثه البنتين الاختين دول واحده منهم ماتت هم كانوا ثلاث اصحاب اختين وواحده ماتت اخت من الاخوات من من الاختين دول فجت البنت الثالثه تعيش مع الاخت اللي لسه عايشه عاشت معاهم حوالي اسبوع 10 ايام في البيت عاشت معاهم ليه الناس جايه بتعزي في البيت جيل اللي بيعزي محتاج يشرب شاي وقهوه ومحتاج البيت يبقى نظيف ومتلمع ومكنوس وممسوح وحاجات كده بس الناس عندهم بنت ميتة مش قادرين مش قادرين يبقوا فاضيين ان هم يشتغلوا في البيت ويجهزوه للضيوف اللي جايين يعزوا فقعدت معاهم وتصحى الصبح بدري تقعد تروق في البيت وتجهز الضيافة للناس اللي جاية تعزي لأن صاحبتي محتاجاني أهل صاحبتي محتاجيني زي أسماء بتعيش الصعاب عشان يطلع منها صفات النفع للناس اللي حواليها وزي ما امبارح بعتولي قصص الانسحاب من المعاصي عشان الواحد يتوكل على الله وياخد الاسباب وينسحب من شهواته وهو بيحبها وربنا هيعوضه لازم النهارده ضروري يا جماعه لازم النهارده ينتشر على الموقع قصص النفع هتبص حواليك وتقول انفع مين انفع مين بايه وبص الاقربون اولى بالمعروف بص للاقرب اهل بيتك ثم وسع الدايره للاقارب ثم الاصحاب ثم المعارف ثم امه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما هتنفعها وانا قلت معنى في التقرير يا رب تكون خدت بالك منه انفع عشان هتاخد الثواب ان شاء الله مبروك عليك الثواب انفع عشان الجدعانه ربنا بيحبها طبعا بيحبها وبيدي عليها درجات عاليه من الثواب لكن في حاجه اعلى انفع عشان تبقى عبد رباني انا هنا في وسطكم نافع زي ما ربنا بينفع الناس انا على قد ما اقدر هنفع انا خليفه ربنا في وسطكم انا هنفعكم عشان ربنا يوصل نفعه عن طريقي انا انفع بالنيه دي عشان تبقى من المقربين مش بيقول لك والسابقون السابقون اولئك المقربون وبعدين في اصحاب اليمين المقربين العباد الربانيين اللي عايشين في وسط الخلق بينفعوا لان دي صفه ربنا عز وجل يتخلقون باخلاق الله يلا ابعتوا لي النهارده ارجوكم عايزين نتعلم من خبرات بعض ارجوك يلا نبتكر طرق جديده لنفع الناس اللي حوالينا نبص في احتياجاتهم عشان ننفعهم ابعتوا لنا على مصطفى حسن دوت كوم واوعوا تنسوا ابدا ان كنتوا تخشوا على الموقع وتشوف انت مين فيهم النهارده آه، واختبار الشخصيه انت قريب قد ايه من السيده اسماء وحاجه اخيره لازم نناجي ربنا يا جماعه يلا يا جماعه نعمق العباده دي اكتر جوانا عباده الانبياء يا رب كلمه بلغتك قول له على صور نفعه اللي انت شايفها في حياتك حواليك بص لجسمك وشوف بينفعك ازاي بص المدير عدى عليك ممكن يكون مش اخوك ولا ابوك اللي نفعك وان كان اكيد اخوك وابوك نفعوك بس ممكن يكون مأثر فيك مدير اتعلمت تحت ايديه حاجه عمرك ما كنت تعلم تعلمها الا عن طريق المدير ده ربنا يكون بعتهولك في مرحله من حياتك نفعك بص الموقف حصل شفته بعينيك نفعك وقول له يا رب شكرا يا نافع شكرا على النفع شفت يا رب شفت نفعك انا حسيت بيه شكرا وانا بوعدك بوعدك بعد الموقف اللي سمع سمع ربنا الموقف ده قوله اكنك بتحكيه له مع ان هو عارفه بس سمعه بيحب يسمع كده ووعده انك مش هت... مش هيحطك في موقف نفع وتتخاذل عن خلافته وانك تبقى عبد رباني نافع وسط الناس اوعده فالمناجاة رأيت الله وهو ينفعني ثم بوعدك يا رب أكون عبد رباني نافع وابعتوا لنا قصص النفع على مصطفى حسن دوت كوم تنسوش تسمعوا التتر اللي كل يوم بيبقى تتر جديد علشان يكون آه، أغنية مرتبطة بموضوع الحلقة النهاردة أنت مين فيهم يا رب نجيب درجات قريبة من شخصية السيدة أسماء بكرة معادنا إن شاء الله مع فصل تاني من فصول مدرسة الحب النهاردة صفة الله النافع والصفة اللي هنكتسبها صفة أن أنت كن عبدا ربانيا نافعا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد النافعين الحمد لله رب العالمين
يلي بتنفع الناس بعلمك ربنا يزيدك يلي بتنفع الناس بمالك تسلم ايدك يلي تحب بالخير لغيرك كتر خيرك ما هو هو ده الإسلام ودول المسلمين يلي بتنفع الناس بعملك ربنا يقويك يلي بتنفع الناس بأدبك بارك الله فيك يلي لوجه الله حياتك وصدق نياتك